بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد واحده كما كمان كونوا كما كونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم الحقيقه الكتاب مليان بقى المعنى ده كونوا قديسين كما اني انا قدوس كونوا كاملين كما ان اباكم كامل هتلاحظوا ان في مبدا عام في الكتاب انه اذا كنت ابن لله يبقى لازم تبقى شبه ربنا لازم تبقى شبه ابوك فاذا كان الله محبه لازم تبقى انت على بعضك كده محب اذا كان ربنا طيب لازم تبقى انت طيب اذا كان ربنا بيكره الشر لازم انت تكره الشر اذا كان ربنا بيحب الناس لازم تحب الناس اذا كان ربنا ما بيغلطش انت كمان هتحاول ما تغلطش اذا كان ربنا رحيم انت لازم تبقى رحيم والا ما تبقاش شبه ابوك ولو مش شبه ابوك مش هيعرفوك على باب السماء هتيجي تدخل هيقولوا لك لا انت مش تبعنا عشان مش شبهه عشان كده يقول حاملين صورة ابنه يعني احنا فينا صورة المسيح ما كانتش باينة عليك يبقى مش هتورث السماء لان الملكوت كله اسمه ملكوت ابن محبته فمش هيعرفوا الناس اللي مش شبه المسيح فعاوزين ننشغل شوية بقضية الرحمة في حياتنا احنا احنا شفنا المحاضرة اللي فاتت قد كده ربنا طيب وأب مثالي ورحمته واسعة جدا إنما دلوقتي في وصية بقى في أوردر كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم في لوقا 6 36 يجي أول سؤال يشغلنا إيه هي دوافع الرحمة؟ إيه اللي يخلي واحد رحيم؟ طبعا في فرق بين واحد وواحد في ناس قاسية جدا وفي ناس رحيمة جدا في ناس يعني مستعدة تأذي كل إنسان وفي ناس مستعدة تأذي نفسها بس ما تخسرش أي إنسان يعني هنا الحكاية واسعة بين واحد وواحد إيه اللي بيخلي واحد مسيحي فعلا مليان رحمة أو رحيم أول دافع هو يوم الدينونة برضه لو فكرنا في اللي اتقال امبارح اللي حاطط كرسي المسيح قصاد عينه لازم يبقى رحيم لأن ربنا حط الرحمة مفتاح من مفاتيح السماء طوبى للرحماء لأنهم يرحمون يعني لو رحمت ترحم لو رحمت ترحم لو كنت رحيم يبقى أنت هتتمتع برحمة ربنا ولو كنت حقاني قوي مع الناس يبقى ربنا هيبقى حقاني قوي معاك شوف تختار ايه لو انت عاوز تحاسب كل واحد بالسحتوت خلي ربنا يحاسبك بالقطار بالكيل الذي به تكيلون يعني كأنك انت اللي هتحدد المعيار اللي يعايرك بيه ربنا في السماء بتبلع للناس اخطائهم ربنا هيبلع لك البلاوي كلها بتقف للناس على الواحدة يبقى ربنا هيعدي عليك واحدة واحدة هي القضية بقت كده إذا الرحمة حاجة مهمة جدا لأنك لو عرفت تبقى رحيم أنت داخل عندك رجاء شديد في رحمة ربنا مهما كانت تقصيراتك وضعفاتك إنما لو أنت مش رحيم بالناس مش هيبقى لك عين أبدا تطلب رحمة هنا آية جميلة قوي في يعقوب اتنين تقول إيه الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة اللي ما بيعملش رحمة سيحاكم بلا رحمة شوف احنا كل قداس نقول كرحمتك يا رب يعني بلاش عدلك في اليوم ده خليك رحيم زي ما عودتنا عاوز تتعامل في اليوم ده بالرحمة تماما خليك رحيم طول حياتك الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة والرحمة تفتخر على الحكم يعني ايه يعني لما تبقى رحيم احسن قوي عند ربنا من انك تبقى حقاني قوي حقاني ما اقصدش يعني صادق لا اقصد يعني فير زياده لا خليك رحيم اكتر ما تبقى فير لان ربنا بيعمل معانا كده لو ربنا حاسبنا بالعدل تماما محدش هيقف ان كنت للاثام راصدا يا رب يا رب من يثبت مين يقدر يقف قدامك وانت هتحاسب خطية خطية لا مش هينفع كده يا رب مش هينفع تمشي معانا بقى فكرة فكرة وخطية خطية وكلمة كلمة يبقى مفيش فايدة انما احنا عاوزين بالجملة كده زي ما علمتنا يعني مغفورة لك خطاياك عاوزين دي طيب ممكن ممكن ازاي خليك رحيم الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة والرحمة تفتخر على الحكم يعني الشخص الرحيم هيقف في يوم الأخير يتميز برحمته أكثر جدا من الشخص اللي كان عادل قوي وبحجة العدل بيدوس على ناس وبيشد على ناس وبيجازي ناس وبيحاسب ناس وما بيسامحش ناس بقولة أصل أنا حقاني لا الرحيم يوميها أشيك عند ربنا كتير الرحمة ليها صور كتير قوي إنما في بعض الصور كده يعني بتغيب عننا للأسف هقول شوية صور إنما الرحمة ده موضوع بحر واسع جدا صورة من صور الرحمة طول الأنام الإنسان لما يكون باله طويل على الناس يقولوا عليه رحيم يعني قدامك شخص مخطئ هتحاسبه ازاي هتديله فرصة تاني ولا لا شخص أخطأ في حقك هتطول بالك عليه ولا مش مش هت مش هتفوتها له شخص اتأخر عليك هتبقى رحيم وتحتمل هتطول بالك ولا لا طول الأناة من علامات الرحمة بدليل أن ربنا رحمته واسعة جدا باينة جدا في طول أناته علينا ما احنا ربنا مطول باله جدا علينا ما احنا ياما بنوعد وبنخلف ده لو ع... لو حد فينا عمل واحد على عشرة من اللي بن... بنعمله في ربنا ما كانش حد فينا استحمل لكن ياما كل ليلة راس سنة الناس تقول يا رب السنة دي هقول هتبقى فل كفاية بقى السنين اللي فاتت ما يفوتش اسبوع تلاقيها زي اللي قبلها بالظبط وياما اه اعترافات يطلع الواحد منها يقول انا بقيت انسان جديد هاخدها جد مفيش حاجة تاني من اللي فات تلاقي بعد شهر راجع يقول نفس الكلام في الاعتراف لو ربنا ما عندوش طول انا كان قال لك انت انت بتضحك عليا انت بتستغفلني هو كل اعتراف زي اللي قبله وبعدين تقول لي تايب لا ربنا ما بيعملش كده ابدا عنده طول اناة عجيب كل ما تجيله مكسوف تقول له sorry المره دي كمان حاضر ماشي خلي بالك ولا تخلي بالك ولا حاجه وبعدين ترجع تاني معلش يا رب ماشي احنا ساعات ما بنقبلش كلمه معلش انما دي اكتر كلمه مستخدمه في صلواتنا مع ربنا كمعنى على الاقل معلش يا رب المرة دي طب فوتها كمان طب نبتدي من الأول وربنا يبتدي ياخد على كلامنا ويبتدي مرة واثنين وعشرة وألف وما يعدش طول الأناة من صور الرحمة صورة تاني السخاء في العطاء أو الكرم في التوزيع دي من علامات الرحمة في خدمة القرى والعشوائيات عندنا أنواع من الخدام في خدام إيه مسكين قوي ويقول لك محدش فيهم يستاهل كلهم كذابين كلهم مش عاوزين يشتغلوا وفي ناس ايه قلبها رهايف شوية حرام برضو ما بياكلوش زي ما احنا بناكل صحيح محتاجين حكمة لان مش هنمشي على هوا الناس دول لانه ممكن يتدلعوا ونأذيهم بال بالعطاء اللي هو ما فيهوش حكمة انما خليك دايما في صف الرحمه تعلمنا كده لو مش عارف تقيم اللي قصادك قوي مش متأكد مستاهل العطاء ولا مش مستاهل ادي احسن ما تديش كتير بس ادي لحسن تظلمه لحسن تظلمه لو اديت وما طلعتش في مكانها مش هتخسر كتير لكن لو رفضت تدي وهو محتاج يبقى انت خسرت كتير قوي لانك لم تصنع رحمة فاهمين المعنى؟ هل أنت سخي في عطائك ده بتبان في حاجات صغيرة أوي ده تبان مع الفراش ومع البواب ومع السايس ومع السفرجي ومع في تلاقي ناس كده ايه تستخسر وتدي بالقطارة يبقى انت عاوز تاخد بالقطارة مفيش مشاكل عند ربنا ما انت اللي هتحدد من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد ومن يزرع بالبركات بالبركات ايضا يحصد في واحد ايده ايده سخية صدقوني اللي ايده سخية لازم تفضل مليانة على طول أما براب كانت ايده مخرومة خالص إنما عمره محتاج ولا اللي شعبه احتاج صحيح احنا مش مش بقداسة أنبا برام لكن ليه ما نتعلمش السخاء في العطاء هل تعطي اللي قصادك فقط حسب استحقاقه أما ليه بتيجي في الصلاة تقول ليس كحسب خطايانا طب ما هو حقك حسب خطاياك حقك كده طب بما انك بتاخد اكتر من حقك كتير ادي للناس شوية اكتر من حقهم ده في ممكن يكون مدير اعمال يقول هو سعر العامل النهاردة 200 جنيه وفي واحد تاني بزنس مان يفكر بطريقة تاني يقول لا مش مسألة سعر العامل ايه اللي يخلي بيته يعيش من غير ما اولاده يجوعوا 200 ما تكفيش طب يا عم سعر السوق كده في بطالة جديدة فهو 200 جنيه للراجل ده كفاية قوي عليه بس مرأة بثلاث أربع عيال مش هيكفيهم عيش حاف هنا طريقة تفكير مختلفة في واحد بيفكر يوفر ده ما عندوش رحمة وفي واحد بيفكر مين محتاج أكتر ومحتاج إيه ده عمره ما هيحتاج لأنه ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة صورة أخرى من العطاء تلم من الرحمة تلمس الأعذار في ناس ما تعذرش أبدا وفي ناس رحيمة جدا دايما تتلمس الأعذار برضو كقاعدة تلاحظوا ان احنا اشطر ناس نجد العذر لأنفسنا لكن نادرا ما نجد عذر للآخرين يعني لو جه أي شخص يعاتبك او يلومك تلاقي البروجرام اللي في دماغك بسرعة اشتغل وطلعت بحجة او عذر في دقيقة في ثانية وقد يكون عذر مقنع وتطلع منها زي الشعرة من العجين انما لو نفس الغلطة عملها اللي قصادك تلاقي نفسك ثبت عليه التهمة ولو قال العذر في بالك تقول ما هو كل مرة بيتحجج طب ايه الحكاية خاس لا تكون مش رحيم إذا كنت بتعذر نفسك ما تعذر الناس إذا كنت كلنا بنعذر نفسنا كلنا لما تأثر في مجاملة تقول غصب عني كنت مشغول لما حد يأثر في مجاملتك تقدر تقول غصب عنه كان مشغول ولا هتعدها عليه هي دي الرحمة من الرحمة أن تتلمس العذر للآخرين ربنا يسوع له المجد رحيم جدا العجب كل العجب انه على الصليب في قمة آلامه وفي قمة قسوة اللي قصاده إن كانوا يهود ولا رومان يقول إيه على الصليب اغفر لهم يا أبتاه ويجيب عذر لأنهم لا يا رب يعلمون إيه اللي لا يعلمون يا رب بلاش الطيبة الزيادة دي هم مفتريين هم طبخينها مع بعض هم متأمرين عليك بقالهم أكتر من سنة هم ناويين لك من بدري عن النية دي هم عارفين عاوزين يخلصوا منك إنما ربنا يسوع ما يسمعش صوتنا احنا يسمع صوت رحمته لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ده عذر عذر في قصة نينوى يقول لك صعد الشر أمام الله ريحتهم فاحت من كتر الخطية والشر في آخر سفر نينوى لما يونان كان متغاظ من رحمة ربنا انه سامحهم قال له يا ابني دول 12 ربوة من الناس لا يعلمون يمينهم من شمالهم يا رب مش عارفين مش عارفين ان ده اسمه زنا وده اسمه قتل وده اسمه سرقة هو في حد مش عارف يا رب معلش معلش مش عارفين تلمس الأعذار طب انت لما هتعذر بقى في حاجات اقل من كده كتير هتبقى رحيم ربنا بيعذر في حاجات كبيرة قوي انما احنا ساعات ما نعذرش في حاجات صغيرة قوي من صفات او صور الرحمة عمل الخير الخير كله رحمة يعني ايه السؤال عن الناس رحمة السؤال عن المريض رحمة اهتمام بالمسن او المعوق رحمه افتقاد اليتامى والأرامل رحمة الخير مع الكل في كل وقت والكل إنسان اسمه رحمة الرحمة والخير ما يتفرقوش عن بعض أبدا تفصلهمش عن بعض أبدا الرحيم خير والخير رحيم وفي ناس حياتها خير وحياتها رحمة وفي ناس ما تشمش ريحة الرحمة والخير في حياتهم أبدا آخر سورة للرحمة التسامح بتقدر تسامح ولا لا التسامح رحمة من رحمة ربنا علينا أنه بيسامح وبعدين رحمة ربنا واسعة أول درجة أنه لما يسامح لا يعود يذكر دي بقى شغلانة يعني يقول خطاياكم لا أعود أذكرها يا رب وانت في حاجة بتنساها انت يا رب عارف كل حاجة يقول لا معلش انا ما بفتكرش الحاجات الوحشة اطرحها في بحر النسيان ما تطلعش تاني قصادي ابدا يعني الواحد يغلط للغل... للمرة المية وربنا يقول له مش هتغلط تاني للمرة المية يقول له ليه يا حبيبي عملت كده كأنها حاجة جديدة عليه يبقى الواحد فينا مكسوف لأنها المرة المية ويفاجأ أن ربنا مش فاكر التسعة وتسعين ليه أصل وعد أنه مع الحل مع مغفورة لك خطاياك اتنست ويقول لك دي غريبة عن طبعك الخطية دي تقول له يا رب غريبة ايه ده انا وش كده ده انا ما وراياش غير كده ده انا الكذب طبعي انت مش واخد بالك يقول لك لا لا مش ماشية معاك الكذب خالص لان هو شايفك جديد مجرد تقول سوري وتوب تعترف خلاص كأنك من الأول تاني تسامح حقيقي تسامح بلا حدود طيب أنت بتسامح الناس ولا لا ولما بتسامحهم بتنسى ولا مش بتنسى ولا مع أقل غلطة نفتح الملف كله ونجيب القديم والجديد ويبقى يومهم مش فايت التسامح ده من صفات الرحمة كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم ربنا رحمته واسعة جدا بيسامح بلا حدود خلينا نسامح في الحدود الموجودة فاكرين المثل المشهور بتاع الاثنين العبيد اللي عبد كان مديون لسيده برقم ضخم وقعد يعيط وقال له طب استنى عليا وفيك طبعا ده كلام هو مش هيقدر يسدد قال له خلاص روح روح خلاص روح مش عاوزين حاجة مجرد بس بكى قصاده ومبلغ ضخم جدا سامحه قام طلع من عنده مسك في العبد زميله مبلغ تافه جدا يقولوا ما يجيش واحد على مية من المبلغ اللي كان مديون بيه قال له هات اللي عليك قال له طب اديني وقت ده ممكن يتسدد يعني ده فعلا مقدور عليه في زمانهم قال له لا تدخل السجن عشان انت مش ملتزم قام سمع بقى السيد سمع السيد قال له تعالى بقى انا رحمتك استخدم كلمة رحمة قال له أنا رحمتك مش كان ينبغي أن ترحم أخوك وادخل بقى وسدد ومش هتتسدد أبدا يبقى صور الرحمة طول الأنا رحمة السخاء والكرم عمل الخير تلامس الأعذار التسامح نرجع لدوافع الرحمة تاني نسيت أقول لكم حاجة إنه من دوافع الرحمة مش بس الدينونة حب الله لما الواحد يحب ربنا قوي بيقلده من غير ما يحس ودي مشهورة في العلاقات يعني انت بتحب شخص تلاقي نفسك ايه يسموها ايدنتيفيكيشن يعني حصل لك نوع من التشبه من غير ما تحس انك بتحبه ربنا كده عشان تبقى رحيم زيه هتحبه لما تحبه هتلاقي نفسك بتنقل من صفاته من غير ما تحس طبعا الروح القدس دي شغلته يأخذ مما لي ويعطيكم يطبع عليك سورة المسيح له المجد إذا من دوافع الرحمة أنك تحب ربنا اللي يقرب من ربنا يبقى رحيم لوحده من دوافع الرحمة الوصية الوصية صريحة واضحة خليك رحيم كونوا رحماء زي وصية تاني في متى تسعة تقول إيه اذهبوا وتعلموا ما هو ما هو هنا مقصود بيها ايه اللي انا عاوزه ما هو الحق او ما هي ارادة الله اني اريد رحمة لا ذبيحة في العهد القديم اليهود كانوا فاهمين ان اهم حاجة يعملوها لربنا يوفوا الفرائض والالتزامات والذبائح قال لهم انتوا مش فاهمين انا اللي يفرق معايا اكتر الرحمة اكتر من الذبيحه وده اللي قاله المسيح لو المجد في الموعظة على الجبل إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك اترك قربانك على المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك طب يا رب حقك الأول لا لا لا أنا متنازل عن حقي بس شوف أخوك الأول أخوك زعلان منك ليه روح حيله روح سامح روح صالحه تعالى بعد كده صلي زي ما انت عاوز يعني اخويا قبلك ايوه اخوك قبل مني ربنا عاوز كده اريد رحمه لا ذبيحه لاني لم اتي لادعو الابرار بل الخطاء الى التوب دافع اخر للرحمه حب الناس لما الواحد يحب الناس نفسهم بيبقى رحيم يعني في خدام بداوا الخدمه بنوع من الايه الحقانيه الزياده انما بعد شويه حبوا الغلابه حبوهم فبقوا متعاطفين جدا وبقينا بنحاول نفرملهم بس نقول لهم الحكمه لكن بقى في تعاطف لانه حب حب الارمله الغلبانه دي وحب الطفل اليتيم ده وحب الشاب ظروفه صعبه لما حبه بقى رحيم بقى يعذر بقى يسامح بقى يدي بسخاء ليه لان الحكايه بقت حب ما بقتش مجرد خدمه والتزامات رسميه لا هو لما حبه بقى يدلدق رحمه الرحمة والمحبة متوازيين دايما لأن ربنا كما أنه كل حب كل رحمة وما تعرفش تفصل الكلمتين دول عن بعض وبولس الرسول كملوا بقى عزف لنا أجمل يعني مقطوعة عن كلمة المحبة في كورنثوس 13 قال لنا المحبة دي كلمة كبيرة قوي ومحدش قدها وهنا رصين كل اللي قاله في شكل كده ايه سلبيات وايجابيات يعني كل الكلام اللي قدامكم ده يمشي مع كلمة رحمة المحبة تتأنى رحمة المحبة ترفق محبة تحتمل كل شيء محبة تصدق كل شيء محبة ترجو كل شيء محبة تصبر على كل شيء وقصاد كده خلي بالك المحبة لا تحسد محبة لا تتفاخر محبة لا تنتفخ محبة لا تقبح محبة لا تطلب ما لنفسها لا تحتد لا تظن السوء لا تفرح بالإثم اللي يعيش في ده يبقى قلبه كله رحمة يبقى داخل على السما كده ايه باص مش مش هيسألوه على الباب انت تبع مين هيعدي لوحده لأنه طوبى للرحماء لأنهم يرحمون من بركات الرحمة أول بركة قلناها هي الرحمة نفسها الرحمة يعني إنك أنت بتبقى بتتعامل مع ربنا فقط من باب الرحمة طبعا دي أحلى حاجة في الدنيا إنك صفة الرحمة هي أساس التعامل بينك وبينه إنك بتاخد من رحمته بتغرف بلا حدود لأنك عايش في رحمة عايش ترحم الناس فأول بركة ببساطة دخول السماء الإنسان اللي عايش رحيم قريب جدا للملكوت صدقوني مهما كانت تقصيراته وضعفاته يمكن مش قد كده في الصوم مش قد كده في الصلاة يمكن مش عارف ما قراش كتب كتير يمكن مش فاهم حاجات كتير وهو ده يعطل لا ما يعطلش هو اللي يعطل هي دي قسوة القلب إنما لو كان رحيم لابد أن يرحم وطبعا رحمة ربنا الملكوت تاني بركة من بركات الرحمة وعد جميل قوي في لقا ستة يقول ايه اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم برضه دايما اقول الاية دي ما يفهموهاش غير الفلاحين الفلاحات كمان مش الفلاحين ليه لما كانوا يدوا اجرة الفلاحة من دول تفرد جلبيتها على الاخر واخدين بالكم ويكيلوا لها معرفش انتوا شفتوا الحاجات دي ولا لا يحط او يجيبوا الكيله كده وبعدين يهزوها الفلاحه واعيه اصل هي لو ما اتهزتش هيبقى في فراغات جوه لا عاوزين نملى الفراغات دي غله فتفضل تهز وهما بيعبوا عماله تهز وبعدين ايه ملبدا لان ايه لما تلزق في بعض تبقى الكميه اكبر تاخد اكتر فيبقى ملبدا ملزقه في بعض وجيدا من احسن الانواع يحطوا لها لا لا مش عاوزه من ده انا عاوزه من ده يبقى كيلا جيدا ملبدا مهزوزا ولازم تمشي الدلدق ما ينفعش تمشي ما يقعش منها لازم يفيض دي بقى لما تكون ايه واخد عشرة على عشرة يعني فشوفوا شوفوا الوعد الجميل ده لو انت هتدي الناس برحمة هتاخد في حياتك وفي ابديتك بلا حساب من أجود أنواع الرحمة وبلا حدود كيل ملبد مهزوز فائض جيد يعطونا في أحضانكم يعني يبقى واصلة من صدر الست كده لغاية آخر طرف الجلابية فاهمين ازاي فتبقى شايلة شيلة مش عارفة تمشي بيها كل ده على أول كلمة بس أعطوا مش هي كلمة واحدة بس أعطوا شوف بقى صدق قد إيه تعطونا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم مين مش عاوز يبقى كده يمشي شايل كل الشيلة دي زي ما يقول كانوا سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بزارهم ولكن يعودون بالفرح حاملين أغمارهم أغمارهم يعني حصادهم يعني تبتدي الحكاية ببذور صغيرة قوي إنما وقت الحصاد يبقى الواحد مش قادر يشيل الشيلة أنت بتحصد تعبك أنت اللي بتحط شوية بذور كلام فارغ ايه شوية صحة ولا شوية فلوس ولا شوية هتروح في خدمة الناس ده انت هتاخد قصادها حاجة لا ينطق بها من بركات الرحمة كمان انه معايير الرحمة عند ربنا مفتوحة بشكل عجيب يعني لما يقول كأس ماء بارد لا يضيع أجره دي حاجة غريبة قوي بارد هنا على فكرة مقصود بيها ما تسقعش يعني زي ما هو كده يعني طبعا مقصود بيها يعني ما عملتش مجهود حتى عشان تجيبه انما ما يروحش عليك طالما انت قدمت كوبايه الميه دي بدون نفع بدون غرض خدمه محسوبه يا طب ده ربنا طيب قوي يعني ده بيدور لنا على حاجه كويسه نكون عملناها معنى كده ان الواحد ممكن يكون يعمل خير في حاجات قليلة أو صغيرة وتقعد له تفتكروا واحد اسمه بطرس البخيل كان في تاريخ الكنيسة من القديسين بس لغاية دلوقتي اسمه بطرس البخيل ليه؟ هو كان راجل بخيل جدا وغني وكانوا الشحاتين يتندروا اللي ياخد منه يعني تعريفة يبقى عمل معجزة كانش يطلع أبدا يقولوا في يوم فضل بقى شحات يزن يزن, يزن ويتشتم قد ما يتشتم مش مهم ويزن تاني فالراجل زهق فكان قدامه لقمة ناشفة رماه باللقمة الناشفة ربنا من رحمته على الراجل ده خلاه يشوف رؤية بالليل انه جت ساعته وواقف قدام العدل الالهي والشياطين كلهم ماسكين عليه عريضة كده كلها تهم ملهاش حل وبعدين في صوت بيقول هو ما عملش حاجة كويسة في حياته أبدا لقوا ملاك جايب طبق ذهب كبير قوي عليه اللقمة الناشفة قال استنى يا رب لقينا حاجة عدلة لقينا اللقمة الناشفة هو على فكرة كان رماها في وش الراجل يعني هو ما عملهاش جميلة ولا حاجة صحي بطرس ده على الحلم ده وحس بإحساس عجيب إنه لقمة ناشفة رماها في وش الغلبان ربنا حسبها له أمال بقى لو ادى كل عمره وفلوسه هيحسب له إيه تاني يوم كان بايع كل حاجة لحساب الفقراء حتى نفسه باعها عبد عشان عشان يكسب رصيد في السماء وراح كعبد يبشر في بلد سيده واحد اشتراه عبد بقى مبشر في البلد وبقى اسقف وبقى بتاع معجزات ولسه اسمه بطرس البخيل لانه تحول تحول رائع لمجرد ادراكه باي معيار ربنا هيجازينا باي تعامل ربنا هيعاملنا لما يكون كأس ماء بارد لا يضيع اجره ده احنا يبقى بنضيع فرص بلا عدد فاكرين القصة برضو اللي قريناها زمان بتاعة الراهب العجوز الطيب اللي كان خدوم جدا وبعدين وهو بيموت جم الرهبان اتلموا حواليه يحبوه بقى وعايزين يسمعوا منه كلمة ف وهو قديس في كل حاجة صلوات وأصوام ومحبة وتواضع وتجرد كل حاجة حلوة فواحد من الرهبان الشوية قال له أبونا أنا عندي سؤال قبل ما تمشي في حاجة واحدة مش فاهمها أنت كنت بتخدمنا وتعمل كل الأعمال المتعبة إنما منين ما كان حد فينا يشوفك في الدير كنت تقول له ممكن يا ابويا تجيب لي كوباية مية ايه بقى حكاية كوباية المية اللي كنت م- منين ما كنت بتشرب على طول فقال لهم اقول لكم السر يا ولاد اصل انا بحبكم قوي فكنت عاوز ربنا يحسب لكم حاجات كتير فكل واحد فيكم يجيب لي كوباية مية اتحسبت فكنت طول النهار اشتغل لحسابكم هات يا ابني كوباية مية عشان لا يضيع أجره شوفوا بساطة هذا الرجل ما كانش عاوز يشرب إنما كان عاوز لا يضيع أجرهم من المحبة والعطاء الكلام شكله سهل إنما الحقيقة إحنا عندنا حاجة اسمها أعداء الرحمة أعداء الرحمة يعني إيه؟ يعني مش عارفين نبقى رحمة إحنا بقى قلبنا ناشف وقاسي أحيانا ونكيل للناس بالمكاييل أول عدو للرحمة القسوة أو يمكن هو ده الوش التاني بتاع الرحمة والقسوة على فكرة تبتدي بكلمة قسوة القلب يقول اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم ويقول على اليهود لأن قلب هذا الشعب قد غلظ أو في تعبير تاني قد تقصى بالسين ويقول على فرعون قلب فرعون اتأسى بقى قاسي القلب القاسي معرفش يعمل رحمة والقلب القاسي قلب غير تائب معنى كده ايه اللي ما بيتوبش عمره ما هيعرف يعمل رحمة اللي ما بيوقفش قدام ربنا مكسوف من نفسه هيفضل قلبه قاسي لكن اللي بيقف خجلان من ربنا يقول له رب انا ما استاهلش الخير اللي بتعمله معايا انا ما استاهلش اطلب الغفران انا مكسوف منك قلبه يرق ولما يرق يطلع يلاقي اي حد يبقى عاوز يديله اي حاجه ويبقى عاوز يسامح اي حد ويبقى يشيل من الناس قد ما يشيل لان هو جوه ربنا جوه صلاته قلبه اتفتح قلبه طري يقول في حسقيال اعطيكم قلب لحم عوض قلب الحجر في ناس قلبها حجر تبقى الشخص قدامها بيتألم بتحسش بيتعذب زي اللي كانوا بيعذبوا المسيح له المجد كل الناس عارفة انه بريء كل الناس فاهمة انه مظلوم انما بمنتهى القسوة بيفتروا عليه قلب هذا الشعب قد غطس طبعا ده يعمل رحمة ازاي فحاسب ليكون قلبك قاسي في حكمك على الناس دايما مطلع الناس وحش وفي حكمك على المواقف دايما شايف نفسك انت صح وكل الناس غلط ده قلب قاسي القلب اللي ما بيعرفش يقول ارحمني يا رب مش هيعرف يرحم الناس ابدا القلب التائب هو القلب الطري انما القلب القاسي قلب لا يعرف طريق التوبه يعرفش يقول ارحمني يا رب تاني حاجة تأسي أو تبقى تعادي الرحمة الإدانة الإدانة عدو من أعداء الرحم لأنه زي ما شفنا أن الرحمة جزء منها تلامس الأعذار إنك تحس أن الناس دايما غصب عنها وتبقى دايما تقول لربنا كده يا رب سامحهم غصب عنهم ربنا على فكرة يفرح قوي لما انت تعذر الناس اصل دي طريقته ما يقولكش لا انت هتضحك على لا ربنا ما يصدق يلاقي واحد فينا يشفع في الناس ويتلمس ليهم العذر يا رب فلان ده منحرف مدمن وحرامي بس غصب عنه اصله اتربى في ظروف خليته يبقى كده صدقوني الكلام ده يتقبل عند ربنا ما يتقبلش عند البشر ابدا بس عند ربنا يتقبل لأن ربنا يحب يفكر كده لأن ربنا بيتلامس الأعذار للبشر كلهم فالإدانة عكس كده بقى إن الواحد يقول ده فلان بيعمل وفلان بيساوي وفي دماغه وفي لسانه وبعينه الإدانة ضد الرحمة فكل ما الواحد يتنقى من الإدانة كل ما يتمتع برحمة ربنا ولما يتملي بالإدانة تبعد عنه الرحمة اللي يحكم على الناس ربنا هيشتغل له قاضي واللي يحامي عن الناس ربنا هيشتغل له ايه محامي يا بختك لو ربنا المحامي بتاعك لا يمكن حد يكسب قضية عليك انما يا ويلك لو ربنا القاضي بتاعك مش ممكن هتطلع براءة وانت اللي هتحدد النهارده عاوزه محامي ولا قاضي هتحامي عن الناس هيحامي عنك هتحكم عن الناس هيقضي عليك ثالث عدو من أعداء الرحمة المشغولية ربنا يرحمنا كلنا بنقع في دي ساعات يقابلك شخص محتاج وتقول له مش فاضي وتضيع عليك فرصة رحمة يحكوا قصة برضه أنا بحب القصة دي فبحكيها كتير احتمل التكرار يقولوا في دير من الأديرة زمان كان رئيس دير مشهور شوية فبقت تجيله ناس تزوره كتير وجه راجل عجوز غلبان خبط على الباب الصبح قال عاوز اقابل ابونا فلان الربيطة الرئيس قالوا له استنى عنده ضيف وقف مستني جنب الباب فات ساعة عاوز اقابل ابونا قالوا له معلش يا عم خرج الضيف دخل واحد تاني والرهبان راكنينه على الباب راجل غلبان وبعدين جاء ايه وزراء اتركن فيها ساعتين ثلاثة وجاء مجموعة ضخمة من الناس دخل وهو قاعد لغاية الغروب وبعدين خرج الربيطة يودع الناس فالراجل الغلبان يقول له يا ابويا عاوزك في كلمة يقول له بعدين يا عم بعدين وتكرر الموقف ده كذا مرة لغاية ما جه غير جه الغروب وهو خارج يودع الناس لقى عمه فلان ده بقى اللي مش معروف اسمه قال له يا ابونا عاوز اقول لك حاجة هيجولك من الشرق والغرب يمجدوا فيك أما ملكوتي فلن تراه واختفى يا رب ارحمنا حاجة مرعبة مرعبة ليه لأنه فرصة رحمة من الصبح لليل عمال يضيعها لأنه شايف الناس المهمة مهمة ومش شايف أن فرصة الرحمة أهم مش شايف أن فرصة الرحمة أهم من مجاملة البهوات مش كده احنا كلنا بنقع في دي المشغولية تخلينا ساعات ندوس على ناس غلبانة ومحتاجة أو مش محترمة في نظرنا ونضيع فرص ومن يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له لأن عندك فرصة تعمل حاجة حلوة تيجي بقى المصيبة الكبيرة من أعداء الرحمة الذات الذات والأساوة دول ولاد عم أصحاب جدا ما يسيبوش إيدين بعض أبدا اللي ذاته كبيرة قلبه قاسي ويدين الناس ومشغول على طول بنفسه يعني إيه لامم كل العصابة الوحشة دي والذات دي بقى ليها مظاهر يعني هتقولوا الذات دي الحمد لله ما عندناش منها طب استنوا شوية كده لما نشوف بتبان ازاي يطلع مفيش حد ما عندوش الذات دي اللي بيسموها الانا او من مظاهر الذات يقولوا بقى الاباء ان الذات تبان في صور كتير قوي تبان مثلا في سرعة الغضب اللي بيغضب بسرعة ما يقولش ضغط وسكر وسن لا لا معلش جنب دول كلهم في شوية كرامة زيادة في ذات بتخليك عصبي بتتحمق بسرعة ليه الإيجو الأنا جواك كبيرة شوية هي دي اللي بتخليك عصبي وسريع الاستفزاز حاجة تاني تكشف الذات عدم الطاعة اللي ذاته كبيرة يعرفش يقول حاضر بالساهل أبدا استكتر الحاضر هو يحب كل الناس تقول له حاضر بس ما يعرفش يقول حاضر ولو طلعت تطلع زي الشتيمة يعني تطلع كأنها ما طلعتش من مظاهر الذات الشفقة على النفس دايما الواحد صعبان عليه نفسه ما يصعبش عليه حد كي يصعب عليه نفسه دايما حاسس ان الناس مقصرة في حقه دايما يطبطب على نفسه دايما حاسس كل الناس مقصرة وهو مش مقصر هو مظلوم من مظاهر الذات رفض المشورة ما يسألش ما يتعلمش ما يستفهمش هو عارف هو فاهم يستكتر يرفع ايده ولا يسأل يستكتر يعترف في باله دايما ايه اب الاعتراف ما هو خاطي زينا ده كلهم يعني دايما في باله تهم انه مش راضي يقبل انه يوطي راسه يحب يبان منين ما يروح عاوز يبان ما ينفعش يبقى نكرة لا ما ينفعش يبقى عادي لازم يبقى مهم الإدانة طبعه النقد حياته أكله وشربه الناقد الأول في كل مجتمع وفي كل شيء الذات تبان في الغيرة وأحيانا توصل لحقد مش بس يغير من اللي حواليه اللي ينجح واللي يكسب ده توصل انه مش طايقه مش بس يغير ده في درجات للغيرة ده يحسد ده يحقد ده يشتهي أذية الناس الناجحة الذات كمان تبقى يبقى فيها بخل في المشاعر اللي قلبه مفتوح متواضع ومحب تلاقيه دلدق حب على الناس يقول كلمة حلوة لكل شخص والعكس اللي تلاقيه مشغول بذاته زيادة تلاقي ما تطلعش منه كلمة حلوة أبدا طب ما تقول كلمة حلوة هتريح اللي قصادك والكلام بفلوس ما تقول كلمة حلوة هدية لكل الناس اللي حواليك التعبانة دي لكن هو بخيل في مشاعره في كلام التشجيع كثير التذمر والشكوى دايما مش عاجبه حاله مع ان ربنا يبقى مدي كتير لكن مش راضي متذمر شاكر عشان كده المسيح قال ان اراد احد ان ياتي ورائي ايه اول حاجه فلينكر ذاته يركز في دي الاول يخبط دي شويه عشان يعرف يمشي ورايا نختم بايه بقى عاوز تتعلم الرحمه مفيش احلى من استاذ الرحمه ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح مفيش رحمه قد ربنا كما ان اباكم بص على ابوك انت ابن ابوك من ساعه ما اتعمدت روحه فيك روحه فيك يعني مش صعب تبقى شبهه ده العادي الطبيعي تبقى شبهه ده التلقائي دلوقتي انك تبقى شبهه لان روحه فيك بتاكله جسده ودمه بتشربه شرب فالطبيعي تبقى شبهه طب شبهه في ايه ندي شويه امثله سريعه في لقا 15 وربنا يسوع بيحكي لنا عن رحمته بيحكي عن خروف ضال عنده منه كتير 100 خروف ما فرقتش يعني واحد على 100 ما تفرقش قيمه ما لا تذكر لا تذكر جدا لان الموضوع حب موضوع رحمه فيقلب الدنيا على الخروف الضايع وبعدين شوفوا بقى الكلام اذا وجده يضعه على منكبيه فرحا طب ما ما تديله كده عصايتين عشان يحرم يطلع تاني وجر وراك جر وخلاص مش كفايه الغلب اللي شفته عقبال ما لقيته لا ده من فرحه يشيله من الارض شيل يضعه على منكبيه فرحا ويلم الدنيا كلهم ويعمل عيد قائلا افرحوا معي لاني وجدت خروف الدار رحمة دي فمثل ابن الضال زي ما شفنا رحمة مش عادية انه ما يحاسبوش ولا يعاتبوش ولا يجازيهوش ولا يعاقبوهوش ولا يطردوش ولا ولا حاجة ده عكس كده خالص ده بيحضنه وبيبوسه وبيهيص له وبيديله كل حاجة من الكلمات الجميلة اللي تحبها الكنيسة القبطية لأن إلى الأبد رحمته الكلمة دي تعشقها كنيستنا لدرجة عملتها كل ليلة تسبح في مزمور لداود بيكررها عشرات المرات كل ما يقول كلمة يقول وراها ايه لأن إلى الأبد رحمته جيب بنايش وبشائني فعجبتها الكنيسة فقالت نغنيها كل ليلة عشان احنا ملناش غير دي احنا عاوزين دي احنا عاوزين الرحمة المفتوحة الأبدية إلى الأبد احنا مش عاوزين رحمة مشروطة ولا محدودة ولا محسوبة لا لا احنا عاوزينها المفتوحة دي عشان احنا عارفين خطايانا فإلى الأبد رحمته طب انت ينفع حتى تبقى حتة صغيرة من دي رحمة بلا حدود في قصة الست اللي أمسكت في ذات الفعل التهمة ثابتة وجايبين يحطوا المسيح له المجد في مشكلة لأنه لو راح يمين شمال هيقع في المصياد لأنه لو قال سامحوها وما عارفينه بيحب الخطأ ما هم عاملين الموقف ده عشان عارفين طبعه إنه بيحب الخطأ فجايبينه قالوا له ها هنمسكها عليك اتخطى بقى الشريعة وفوت لها الشريعة بتقول لازم تترجم واحنا مجهزين الحجارة وامسك حجارة زينا وارجم عشان تنفذ شريعة ربنا شريعة موسى موقف محرج جدا مش كده فوقف المسيح له المجد حسب تصوير معلمنا يوحنا بين الناس وبينهم بينها يعني بقت هي في ظهره هو اللي حاش الناس عنها وقال بقى الكلمة المشهورة قال لهم ماشي ارفعوا الحجارة بس لو هترموا أنا قبلها الحجر هيجي فيا أنا قبلها وهسألكوا سؤال تاني من كان منكم بلا خطية فليرمها بأول حجر اللي منكم ما بيغلطش يرمي وطبعا يبدو نظرات المسيح في اللحظة دي كانت كفيلة انها ترعبهم هو المسيح له المجد فاحص القلوب فكلهم بصوا له وعرفوا انه هيتفضحوا واحد واحد هو بقى في الدفاع خلاص هيدافع عنها حتى النهاية فاللي هيرفع حجر هيقول له طب خد عندك واحد اتنين تلاتة وهيطلع له الليستة فكلهم كشوا كشوا من شجاعته ومن دفاعه بس مش فاهمين هو بيعمل كده ليه ليه يحط نفسه في الموقف ده ليه الحجارة تقع عليه قبل ما تقع عليها ليه يهين نفسه ويطلع تتشوه سمعته لأن بيدافع عن واحدة زانية كل ده مش مهم كما أن أباكم رحيم احنا بنرجم ناس كتير قوي بكلامنا وساعات يطلعوا مش غلطانين أما التي أمسكت في ذات الفعل ربنا يسوع له المجد حماها بصدره بنفسه ودافع عنها وخلاهم كلهم يمشوا وفي الآخر قال لها أما دانك أحد بصت ما لقيتش حد قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تعودي تخطئي أيضا كما أن أباكم رحيم في قصة يونان آخر إصحاح نكتشف اكتشاف غريب قوي ان اللي غايز يونان رحمة ربنا متغاظ من ربنا غيظ عشان قال ايه علمت انك اله رؤوف رحيم فغيظاني كان نفسي اشوفهم بيت بيتحرقوا يا ساتر يا يونان ده انت نبي قال بس هم يستاهلوا مفتريين أنا عارف بالروح إن بعد مئة سنة هيجوا يحرقوا بلادنا فعلا حصل الكلام ده يقولوا يونان بالروح عارف إن بتوع أشور دول اللي عاصمتها نينوى هيجوا يدكوا بلاد إسرائيل فما كانش عاوزهم يخلصوا فقال يستاهلوا وثنيين فساد ما تسيبهم يموتوا ويهلكوا ليه يتوبوا دي ليه, ليه يتوبوا يا عم قال له انا متغاظ منك اصل انا كنت عارف من ساعه ما بعتني انا عارف بدل بعتني يبقى ناولهم نيه كويسه هو انا مش فاهمك هو في اطيب منك انت غايظني برحمتك وربنا مش يزعل منه يحايله يحايله يقول له انت زعلان على يقطينا بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت افلا اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها 12 ربوة من الناس ما يعرفوش يمينهم من شمالهم تصوروا أن رحمة ربنا تغيظ نبي شوفوا قلبنا جنب قلب ربنا ضيق ازاي قلب نبي كله رحمة إنما ما يجيش حاجة جنب رحمة ربنا نختم باللص اليمين في أجمل مشهد يعطي رجاء في رحمة ربنا واحد حياته كلها غلط مفيش حاجة عدلة فيه كل الناس حكمت عليه بالإعدام كل الناس عاوزة تخلص منه محدش يستجرى يقول انه ده معرفة او يتشرف بيه بأي درجة ربنا يعلن انه هيتشرف انه يكون ده ضيفه في الفردوس الى اخر الظهور اليوم تكون معي في الفردوس تقبل ان يكون صديقك سمعته وحشة في يوم من الايام بس بالتوبة يبقى حاجة حلوة قوي كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد